السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد طيب الله أوقاتكم ويسر الله صيامكم وتلاوتكم لكتاب ربكم مع مرور الثلث من رمضان يحتاج العبد إلى ما يوقظ قلبه ويذكره يذكرنا ابن الجوزي رحمة الله عليه يصدر حديث ثناء عن الجنة بمثل هذا بمثل هذه المواعظ يقول يا من له من وقت عظيم يا له من وقت عظيم الشأن تجب حراسته مما إذا حل شان كأنكم به قد رحل وبان ووجه الصلح ما بان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من اللازم فيه أن تحرس العينان ومن الواجب أن يحفظ اللسان ومن المتعين أن تمتنع من الخطى أو من الخطأ خطى القدمان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن زنوا أفعالكم في هذا الشهر بميزان واشتروا خلاصكم بما عز وهان فإن عجزتم فسلوا المعين وقد أعان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يا واقفا في مقام التحير هل أنت على عزم التغير إلى متى ترضى بالنزول في منزل الهوان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هل مضى من يومك يوم صالح سلمت أو سلمت فيه من جرائم القبائح تالله لقد سبق المتقي الرابح وأنت راض بالخسران شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن عينك مطلقة في الحرام ولسانك منبسط في الآثام ولأقدامك على الذنوب أقدام والكل مثبت في الديوان أو مثبت في الديوان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قلبك غائب في صلواتك فكرك ينقضي في شهواتك فإن ركن إليك معامل في معاملتك دخلت به خان من خان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أكثر كلامك لغو وهزر والوقت بالتفريط شذر مذر وإذا اغتبت مسلما لم تبق ولم تذر الأمان منك الأمان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن تالله لو عقلت حالك أو ذكرت ارتحالك أو تصورت أعمالك لبنيت بيت الأحزاب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سيشهد رمضان عليك بنطق لسانك ونظر عينيك وسيشار يوم الجمع إليك شقي فلان وسعد فلان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن تصفد فيه الشياطين وتغط فيه أبصار الناظرين وتحبس فيه كلمات الفضولين ويظهر الخشوع على الصائم ويبين وخيره مبثوث في كل مكان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن للتلاوة فيه حلاوة وعلى وجه الصائم نور وطلاوة ويبسي الشفتين أحسن النداوة وكل الخيرات فيه نقاوة تفتح الجنة وتغلق النيران شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من عجز عن الصيام افتدى ومن مرض اليوم صام غدا يا له من شهر عظيم الخير والجدى كثير الأجر قصير المدى وأف لعامل وقع فيه بالخسر ران شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن تصبروا بكل شدة فما أقصر المدة واتخذوا الثبوت فإنه أكرم عدة وصوموا ولتكملوا العدة كلام عالي ونفيس الراجل ده زي ما قلت لكم رايق أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المستثمرين لهذه الخيرات ما زلنا منطلقين في الطريق إلى بيوتنا في الجنة إن شاء الله ما زال الحديث في الطريق إلى الجنة يقولون له أبشر بما أعد الله لك من الكرامة الله أكبر فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المستثمرين لهذه الخيرات تعريف الله سبحانه وتعالى قلنا أن الله سبحانه وتعالى عرف المؤمنين وعرف أهل الجنة بأهلها ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا سلام الرجل فيأتي منزله في الجنة هو أهدى به من منزله في الدنيا اللهم ارزقنا يقول مجاهد يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئون كأنهم سكانها منذ خلقوا كأنهم السكان منذ خلقوا يعني كأنهم اتولدوا فيها شوف يا جماعة والله العظيم الأثر بتاع مجاهد ده جميل قوي ليه بقى بيقول لك ان اهل الجنه يهتدوا لمكانها ولبيوتهم ومساكنهم بدون خطا كانهم سكانها منذ خلقوا يعني ايه الجمله دي كان الجمله دي بتقول لنا انك هتنسى اصلا الدنيا يعني لو واحد يقول لك انت كنت ساكن فين مش هتقول التجمع مش هتقول الكويت مش هتقول المنصوره مش هتقول بورسعيد انت كنت ساكن فين انا لا انا, أنا هنا انا مولود في الحته دي انا مولود في الشارع ده سبحان الله الله اكبر كانهم سكانها منذ خلقوا هتنسي التعب اللي انت فيه وانت هتنسى التعب اللي انت فيه هتنسى كل ضيق حصل لك هتنسى كل المكاره وانت في طريق الجنه لان الجنه ديت حفت بالمكاره صح هيبقى لينا ان شاء الله في اخر السلسله ديت الجنه اللي احنا شفناها ديت اه ايه المهر بتاعها بقى هنتكلم على مهرها ما احنا ما ينفعش نتكلم عن مهر الجميل على الحاجه الجميله دي والعروسه الجميله دي وفي الاخر عروسه بدون مهر ما ينفعش لازم يبقى ليها مهرها هنتكلم على المهر بتاعها من مهرها ان هي حفت الجنه بالايه بالمكاره يعني المكاره المكاره دي يعني حاجات ظاهرا فيها مشقة وإن كان باطنا يطرب معها القلب ففي مكاره إنك تصحى تصلي الفجر وإنت عاوز تنام ما يعني ما ده شيء النفس مش جايبة قوي فيه مش جايباك قوي لكن مع الوقت تلاقي إن النفس بقت حابة الموضوع ده واعتادت على الكلام ده زي ما النفس اعتادت إنها تصحى الساعة سبعة الصبح تجري على الجامعة وفي رواية ستة واللي تجري على الشغل نفسك ارتاحت وخدت الموضوع ده كان عندي النهارده وقفة مع قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود هو مع أي حاجة تانية مش كنود لكن بالذات فيما يتعلق بربه لربه هي جدعة قوي مع أصحابها جدع قوي تاخدهم وتعزمهم وتدفع فلوس والدنيا رايقه رايقه قوي جدع قوي مع قرايبها جدع قوي تجيب هدايا لزوجها واولادها وتلبسهم احلى لبس وتوديهم وتسفرهم جدع قوي لكن لربها لا في كنود المسجد دار الايتام الصحبه الفقراء الكلام ده كله منين انت شايف الاسعار والدنيا غليت وكده وهو بيقول ان الدنيا غليت في نفس الوقت بيتفق هيطلع الساحل ولا مطروح ولا هيقضيها فين بعد رمضان ان الانسان لربه فسبحان الله ففي الجنه في مشقه المشقه ديت يخففها شهد الرجاء انك ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى فمجاهد بيقول لنا ايه كان سكانها منذ خلقوا خلق لا يستدلون عنها لا يستدلون عنها احدا ما بيسالوش حد خالص عارفينها مش محتاجين مفيش في الجنه يا جماعه شيء يحتاج انك تسال عنه لا على مكان ولا على لذة ولا على التدريب على حتى الأساليب سبحان الله ولا على هيئات لأن التعريف من الرب الرحيم العظيم سبحانه وتعالى كل من يدخل الجنة بيهتدي بنفسه لممالكه عارف طريق الاستمتاع بالنعمة عارف سبحان الله كل شيء ازاي هيحتاج ان يسأل ملك او خادم عن مكانه او موضع في الجنة هو اعرف به منه يعني وانت انت مروح النهارده تسال الناس هو بيتي فين؟ تسال الناس على عنوان البيت ده عندك؟ ما ينفعش تسال حد سبحان الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر لهم هذا الامر وهو الذي هداهم لهذا. وعشان سبحان الله تنتبهوا تخيلوا حال اعرابي منقطع في باديه. اعرابي عايش طول عمره في الصحراء. وتخيلوا ان الراجل ده بقاله خمسين سنة ما طلعش وشاف مدينة فمش عارف أساليب الحضارة خالص في يوم من الأيام دعي للمبيت ليلة في أفخم فنادق الدنيا مش بقى النجوم الخمسة علي بقى سبحان الله أو فنادق الجيل الجاي كمان مش اللي احنا فيه دلوقتي يعني مثلا تخيل بقى فنادق بعد 20 30 سنه الدنيا تكون عامله ازاي والراجل حضر بهيئته المعهوده المعروفه وطلب منه انه يمارس الاقامه والسكن في هذا الفندق حاسين الموضوع هيكون سهل معاه حاسين ان الموضوع هيكون عادي جدا ولا هيبقى في حاجه مستغربه سبحان الله من اول ما يبدا يحجز الغرفة بتاعته هتقول له ايه نسق مع موظف الاستقبال حضرتك عاوز تبقى ساكن فين على البحر ولا على الجنينة ولا حضرتك عاوز ايه بالظبط والاكل يجي لك امتى والكلام ده احنا كل حاجة هنا بنتعامل بالبطاقة الائتمانية حضرتك قلقان وعاوز تسلمها او الراجل ده فاهم انت بتقول ايه وبعدين بقى انت بتطالبه انه يطلع الاوضه بتاعته من خلال الايه؟ من خلال الاسانسير المصعد الكهربائي هو مش فاهم حاجه وهو داخل غير ان هو مشدود ومنبهر هيتجنن ايه ده؟ ويخرج منه يدخل على طول بعد ما يطلع من الاسانسير يدخل على مكانه على الجناح بتاعه يقول له هنا بقى انت مفيش مفتاح والباب ده بيتفتح ازاي ده بالبصمة أو بالبطاقة دي عشان تتمكن من الدخول لو حضرتك عاوز تظبط درجة الإضاءة أو البرودة في الأوضة بتاعتك من خلال إنك تلعب في الأرقام دي الراجل ده هيحصل له إيه؟ وبعدين محتاجين يقولوا له الثقافة بتاعت الأماكن دي في المكان ده إحنا بنتعامل إزاي؟ مش كل شويه بقى تستناك تقول شكرا والله تعبناكم انا مش عارف انا انا جاي ارهقكم ولا ايه لا الناس ديت ما بيتمش التعامل معاهم بالطريقه دي ولو حضرتك عاوز تاكل او تشرب على طول عند قائمه الاكل اهي تختار اللي انت عاوزه وتضغط عليه وتبلغ تحت يجي لك لغايه عندك بتحب تاكل في مكان مفتوح مع الناس ولا تاكل لوحدك الراجل ده ايه اللي ممكن يحصل له اكيد هيتجنن صح مش هيعرف يعيش هيتوه مهما كان مبسوط مش عارف لان يجي يقعد على كرسي يلاقيه بيروح ويجي فيحس يقع ده وبتاع والكلام ده كله هو منبهر بس مش عارف وبعدين في واحد داخل هو ده مين الراجل ده ده ده راجل قبها خالص فتقوم تسلم عليه ازاي حضرتك ومش عارف ايه ازيك يا فندم وبتاع يقول لك فندم ايه خد انا خدامك انا جاي بس اجيب لحضرتك تحب الشاي يبقى عليه كام معلقه سكر فتبص له كده بذهول ده ده الراجل الشغال هنا في المطبخ ده ده راجل جاي ييسر ليك مع الفرق الكبير بس دي حاجة تقرب لك الدنيا شوية لولا كرم الله وتعريف السعداء بالجنة على الأبواب وبالرقي في التعامل مع اللذات والأماكن دي هنكون عاملين موقفنا أشد إضحاكا من هذا الرجل اللي الناس بتضحك عليه وده فندق مصنوع بأيدي بشرية ضعيفة مواد أسمنتية خام بشعة المنظر سبحان الله بشعة المنظر أعني لولا تزين ما في الظاهر من الإيه الطلاء والألوان والحاجات دي كلها فشوفوا بقى يعني ايه عرفها لهم اصل انت ممكن تتعامل مع عرفها ديت اه هكون عارف انا المكان وخلاص لا انت لازم تبقى مدرك قد ايه رحمك والله العظيم كانت هتكون مشقه لو ربنا تركنا في الجنه والنعيم ده وقال لنا براحتكم هيبقى اشبه بكده اشبه حاجه كده بالراجل الاعرابي ده او انك تجيب ايه احدث موبايل وتديه لجدتك اللي قاعده في القريه في البلد طب بص بقى ده يا ستي ده لو حضرتك عاوزه تعملي ايه آه شوف بقى انت هتبدا منين مش عارف انت هتبدا منين وهي اصلا يعني اخر مره مسكت موبايل لما اللي هو الموبايل اللي هو الغبي مش الذكي اللي هو الموبايل بزراير اللي هو بقى ايه يعني كانت بتتكلم من تليفون العمده احيانا فشوف سبحان الله الواحد لما يدرك ان ان ان ده نعيم والله العظيم يا جماعه اقسم بالله نعيم ان الله يعرفنا الجنه طب انت عارف والدنيا كويسه قوي عارف كويس جدا يعني ايه لؤلؤ يعني ايه الخيمه بتاعتي يعني ايه القصر ده يعني ايه سبحان الله خاصه ان نعيمها لا يفنى والنعيم ما فيهوش رتابة ولا فيه ملل عشان كده ما لا عين رأت يا جماعة ده يعني لما نيجي نتكلم في الفاكهة الفاكهة حاجة غريبة أوي تتناول الفاكهة وبعدين تيجي تتناول أختها لسه واكل واحدة تاكل بقى اللي بعدها واحدة شبهها تلاقي في فرق في الطعم ايه ده هذا الذي رزقنا من قبل لا لا الطعم مختلف مش في الدنيا بس لا حتى في الاخره الدنيا متجدده اذا كان انت اذا كان انت من ناحيه الشكل وتروح مشوار يوم الجمعه زي ما هنيجي نتكلم فيه مشوار بتطلع بره كده وترجع تقول لك زوجتك ايه لقد ازددت بعدنا حسنا وجمالا ايه الجمال ده ده انا كنت مفتونه بيك امبارح انا ما فيش امبارح بقى كنت مفتونه بيك من شويه ايه اللي انت بتعمله في نفسك ده ايه الجمال ده فتقول ترد عليها تقول لها وانتم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا ده في اثار انك عم تلتفت ثم تعود تزداد جمالا ايه ده يا جماعه الجنه دي يعني تحس ان هوا الجنه بينضرك هوا الجنه إن أي التفات وإذا رأيت ثم رأيت وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا تحس إن أي حتة مكان توجه وجهة قلبك وجهة وجهك هتلاقي إن في إيه؟ في متعة إنك سمتك بيتغير فالله أكبر فالمقارنة بين صنوف النعيم أصلا في ذاته أعجب وأعجب سبحان الله بل لا تستعجب يا أخي ولا تستغرب إن ربما أصلا أول أطمة غير ثاني أطمة طعم الثمرة ذاتها ابتداء وانتهاء ربما تلاقيه مختلف تماما سبحان الله اللهم لا تحرمنا بلا حساب ولا عذاب فالواحد عم يعيش الكلام ده يدرك فلا تعلم نفس فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين إن مفيش نفس خلقها الله تعلم ما أخفي لهم في حاجات مستخبيها لك هتخليك قرير العين قرير العين يعني تبقى تايه كده وعينك منبهرة ده ولا ده ولا ده ثم إيه تستقر وتبص على حاجة تقول هي دي هي دي بقى اللي أقرت عينك عليها عارف لما تدخل مول كبير أو تدخل محل ملابس وعاجبك خمس ست تيشيرتات ده ولا ده ولا ده ولا ده وتقول ده أجمل من ده والله أمي ده أجمل والله ده زوجي ده أجمل وهو يقول لك ده دي أجمل فتايه وسط الخمسة وبعدين مرة واحدة راحت عينه استقرت على واحد منهم فأقرت عينه بها هي ده اللي أنا هشتريه هو ده بقى ربنا سبحانه وتعالى يخفي لعباده المؤمنين نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا العطاء يخفي لهم من قرة أعين ليه بقى جزاء بما كانوا يعملون الناس دي يا جماعة برضو كانت شغالة شغل في ناس مش واخدة بالهم منها ده ممكن زوجك معاكي في البيت وانت مش عارفة هو بيعمل ايه من الخيرات فتح الموبايل بتاعه بيبعت رسالة هنا بيرد على واحد هنا بيجمع حاجة لليتيم بيعمل كذا وهو معاكي وبتاع أنت لا تعلمي حتى بدون ما هو كمان مركز إنه يخفي عنك أنت فاكر فاكر إن هي هي شغالة هي خمس دقايق ولا عشر دقايق ولا بتعمل حاجة على الصفحة أنت ما بتعرفش زوجتك بتعمل إيه ولكن الله يعلم يعلم إن الكلمة اللي قالتها ولا الرابط اللي جهزته ده هناك من يسمعها في أقصى بلاد العالم احنا مرة بندي في لقاء كده اليومين دول فبيقول لك يا جماعة ممكن تغيروا الموعد أصلا احنا في كوريا الجنوبية المواعيد مختلفة شوية انت تعرف انت كنت تعرف ان في حد في كوريا الجنوبية بيسمعك انت ما كنتش تعرف سبحان الله لكن الله يعرف ولكن الله يعلم وسيجازي كل إنسان بما فعل ابتغاء وجهه جزاء بما كانوا يعملون فسبحان الله شوفوا الكرامة بقى والنعيم اللي هيخفى لهؤلاء ولا بهجة الاتساع بهجة الاتساع اللي هنلمح ليها النهاردة نشوف كده بعض شوف أنا قلت لكم قبل كده وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض قلنا قبل كده ده ده العرض أمال الطول يا جماعة هيكون إيه؟ والله نعيم الجنة بيزداد بهجة ولذة عند استحضار الساعة والفسحة دي سبحان الله وإنا لموسعون الله من أسمائه الواسع يا جماعة المكان الواسع بيديك راحة وأمان تبقى في جنينة كده واسعة تحس إنك صدرك بقت متسع ليه الجماعه اللي دايما ساكنين عند الساحل تحس ان هم يعني من اكتر الناس اللي بيكونوا قليلين في موضوع الضغط النفسي الناس اللي على البحر والناس اللي قدام الحدائق خلاص الجماعه بقى اللي هم ايه في المدن الراسماليه دي دول من اكتر الناس يا عين اللي اتطحنوا ليه لانهم لا يرون إيه السماوات ولا يرون الأرض ولا يرون الكون الفسيح فسبحان الله فتلاقي الدنيا دايما مقفولة تطلع في البلكونة شبه ان جارك الناحية التانية يعني هتسلم عليه تيجي تبص فوق تشوف نشير حد تاني تيجي مش عارف تبص تحت تلاقي في حد بيلعب مش عارف تشوف خلق الله بدون بصمات بشرية فسبحان الله مش عارف تاخد بالك وتشوف السماء مش عاوز تشوف عشان كده الشعراء عم يجي يكتبوا الشعر ولا عاوزين يفكروا ولا الكلام ده كله ايه اللي بيحصل بيقعدوا في الأماكن المتسعة بيقعدوا في الأماكن المتسعة يروحوا كده قدام بحر لان موج البحر ده بيجدد زي ما هو قاعد كده رايح جاي فبيجدد عليه حاجات معينه جدا بيحسسه ان الدنيا ايه اوسع بكتير فسبحان الله والكلام ده بيأثر جدا تلاقيك انت في المدن تلاقي ان ايه بتلاقي ان في سبحان الله دايما انت بتشوف الحاجه بالضيق بتاعها ما بتشوفهاش بالاتساع زي ما غيرك ممكن يشوفها نسأل الله السلامة الحاجات دي بتأثر وإن لم يكن ينتبه لها الكثير أسأل الله أن يجمعنا كما جمعنا في الدنيا على غير أرحام وأن يجمعنا في الآخرة على سرر متقابلين بقول كده عما قرأت إن في ناس من رومانيا وفي ناس من بوسنا وفي ناس من أستراليا كل دول حاضرين فأسأل الله أن يجمعنا غدا عند الأبواب مزدحمة وأسأل الله أن نكون من أول المجموعات التي تدخل بلا حساب ولا عذاب فالواحد عما ياخد باله بقى من الاتساع ده ويشوف ماذا أعد الله سبحانه وتعالى لي يا وبعدين وانت داخل كده تشوف الدرجات بقى بتاعت الجنة تشوف درجات الجنة وكل درجة والتانية كأبعد ما بين السماء وتشوف الجنان والشجر اللي فيها والظل الممدود يا أول مرة أشوف الظل الممدود اللي كنت أنا بقرأ كتير عنه سبحان الله مفيش مقارنة والله يا جماعة مفيش أي مقارنة مفيش حاجة خالص تخليك إنك تفكر إنك تضيع كل ده إيه اللي هتاخده في الدنيا إيه اللي هتاخده في الدنيا ليه, آه آه ليه بريق أعلى من اللي أنت فيه ده سبحان الله مش عاوز يعني سبحان الله احرق مراحل عشان اكلمكم على الاتساع واكلمكم على الدرجات وكده لكن خلونا نتكلم شويه في موضوع يمكن هو مرتبط بموضوع المنازل وموضوع الدخول عشان يعني قربنا من ان احنا نقفل ما يتعلق بالدخول لان انا عاوز خلاص بقى نغادر الابواب ونبدا ندخل ايه البيوت ونتناقش مع الأصحاب لأن هنبدأ ندخل الجنة ونشوف الأرض بتاعتها عاملة إزاي الجدران بتاعتها عاملة إزاي طيب بالنسبة للأماكن في بيوت وفي قصور وفي خيم وفي غرف عاوزين نشوف الحاجات دي أربع حاجات كل واحدة منهم كده عاوزين يبقى روقان هنشوف الروقان ده وبعد ما ندخل جوه دخلنا البيت خلاص هنشوف ايه بقى البيت ده مفروش ايه الفرش بتاعه هيكون عامل ازاي الانوار اللي فيه الالوان اللي فيه الحاجات دي كلها نوعيه الخدم نوعيه الابواب اللي في القصر ده الواحد محتاج ان يبدا بقى نتكلم في الموضوع ده طب انا عاوز اطلع طلعه وعاوز اتحرك شويه عاوز اروح مشوار هروح ازاي وهركب ايه ايه المواصلات اللي بتاع في حد هيوصلني ولا انا بتحرك لوحدي ولا ايه الكلام ده الحاجات ديت عاوزين ندخل جوه بقى ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم والوحي قال لنا ايه وهأكد وأظل أؤكد على هذا المعنى أنا مش جاي أحكي حدوتة أنا ما بحكيش حدوتة عشان تناموا لا أنا يعلم الله أنا ممكن أتكلم على النار وممكن وممكن أشير ليها ليس الهدف ان التخويف او الهدف ان نتكلم على معلومه وخلاص لا رمضان هو موسم تتفتح فيه الجنان فيناسب جدا انك تتكلم على الجنه وانك يناسب جدا انك تحرك القلوب الى هذا الامر ومفيش مشكله انك تلمح احيانا بالايه بالضد لكن الاصل في مواسم الخيرات ومواسم البركات الأصل أنك تدفع الناس بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم يا باغي الخير بيقول لهم حديث ينادي منادي يا باغي الخير أقبل وبيقول لهم إنك تفتح أبواب الجنة وبيقول لهم إن في كل ليلة في عتقاء هل الكلام ده كله عشان في الآخر خالص نرعب الناس ونقول له أنت جاي دلوقتي في رمضان طول السنة بعيد عن ربنا وجاي دلوقتي عامل لي فيها هتصلي أنت كنت فين طول السنة أيلام العبد أنه كان شاردا عن مولاه فلما أتت مواسم الصلح مع الله عاد يلام العبد على كده يعني ده إنسان يلام تلام المرأة أنها ارتدت الحجاب في ايام رمضان عشان ده انك تقول لها اه دلوقتي افتكرت الحجاب لسه جايه تفتكري دلوقتي الحجاب تيجي بعد رمضان مش عارف تعملي ايه والكلام ده كله إيه ليه كده؟ ليه الانسان آه يوصل للناس الموضوع ده؟ طيب فضلا وفرضا فرضا ان في واحد عمل الطاعه في رمضان بس اليس هذا شيء يحمد وان كنا نرجو منه المزيد والثبات نقول له ما شاء الله عليك والله انا مبسوط قوي بحاجات كتيره قوي انت عملتها انا مبسوط انك عظمت حرمه الشهر وانا مبسوطه جدا مبسوط جدا انك ما شاء الله عليكي ثبت في الشهر ده وقلت يا رب لا اجمع على نفسي شرين شر التبرج وشر التقصير وشر كذا في هذا الامر يا رب انا هخفف هخفف البعد وهخفف الذنوب انا في الشهر ده هحاول بقدر الامكان ان انا ايه اقرب وانت لا تعلم رب هذا القرب الشبر تجد له مقابل يثبتها الباب ده مهم أوي أوي أوي أوي فلا تكونوا عونا للشيطان على من يقدم ولو خطوه شجعوا الناس ثبتوهم لا تشوشوا عليهم طريق الاستقامة اللي بيصلي التراويح في مسجد سريع يعني يقول له أنا مبسوط إنك محافظ على التراويح لكن لو نشوف مسجد أكثر هدوءا وأكثر استقرارا عشان تبدأ يعني تفاجئ يقول لك إيه أصل أنا خايف أروح أصلي في مسجد تاني فما أقدرش أطوق أصلي مع الإمام كاملا فما كنتش انصرفت مع الامام وانا عاوز وانا عاوز يكتب ليا آه ان انا صليت حتى انصرف الامام فاقول له والله جزاك الله خير انك بتذكرني بالمعلومه دي والله انا مبسوط انك حريص على عباده مستحبه وليست واجبه انك تعمل كده عما يلاقي منك الكلام ده هيكون في قلبه هي بذرة خير لا شك ان حريص ان ينزل يصلي التراويح احنا ما نعرفش القلوب يا جماعه انت ليه مصمم ان هو بينزل عشان مكسوف مين قال لك ان هو مكسوف انت شق شق لك عن صدره فعلمت نيته ملناش علاقه احنا ملناش علاقه بالصدور احنا لينا علاقه بصدرنا احنا ملناش علاقه بصدر غيرك فاحنا النهارده ظاهرا الراجل ده نازل لله نازل لجنه الايه لجنه رمضان نازل يتعرض لهذا المسك فانت لازم تشوف ان ديت بذره في قلبه خير اسقيها بقى اسقيها لانك لو سقيتها ستنمو ستنمو وهتصل للسماء وجذرها هيكون في الارض واحنا لو رجعنا لحالنا زمان هنلاقي والله ان بدايتنا كانت كده برضه كنا بدانا ببذره فتولى الله سقيها على لسان احد الافاضل لما شجعنا فحاولوا بقدر الإمكان يعني تكونوا عونا لإخوانكم سبحان الله من السعداء اللي يخشوا الجنة يعلن الله وإياكم واحد هذا الرجل عما نتعلم ونشوف قصته والله العظيم يا جماعة المفترض تحب ربك مجرد ما تعرف القصة لازم تحب ربك ليه بقى؟ لأن زي يمكن قلت قبل كده إحنا طبيعتنا كبشر لما نعوز نكرم حد بنكرم الأوائل يعني أنا عامل مسابقة عامل مسابقة اسمها مبادرة القرآن أو مبادئة القرآن عامل مبادرة اسمها مأدبة القرآن المأدب المأدوبة ديت أو مسابقة في السيرة أو في البيت حتى اللي طالع الأول على الجامعة في في الجامعة أو في البيت لو في مسابقة أو في مين الأحسن واحدة بتنظف وتساعد ماما فدايما بندي الأوائل صح؟ تعالوا نشوف في آخر واحد آخر واحد عند الودود ماذا له؟ آخر واحد هيدخل الجنة نشوف بقى الله سبحانه وتعالى كيف يتعامل الشكور سبحانه وتعالى مع آخر واحد في القايمة عشان تعرفوا من الرب الذي تعبدونه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لو عاوز تعرف النعيم حقا اسمع بقى بلاش بقى تسألني أسئلة بقى الله يكرمك إيه أنا المغرب الفجر أذن وكان في بقي تمرة أنت شايف إن ده سؤال ينفع يتسأل دلوقتي ما ينفعش تسأل الأسئلة دي دلوقتي ذكر الجفاء وقت الصفاء جفاء يعني في واحد واخدك كده وموديك فين بيقول لك تعالى نشوف ماذا أعد الله لآخر واحد في الجنة تقول له طب صحيح أنا عندي امتحان النهاردة كيمياء والمدرس قال لي مش هيجي الظهر ومش عارف ايه انت شايف انك انت كده عندك كيمياء ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا تعالوا نشوف النعيم والنيش جوه وتشوف الناس بعد ما تعبوا الصراط واخر واحد يدخل الجنه يا سلام على الجنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اخر واحد يمر الذي يعطى نوره على ظهر قدميه ده معدي من على الصراط النور بتاعه عامل يدوبه بينور قدام رجله على ظهر قدميه نسأل الله السلامة لو واحد ماشي من الشباب الأطفال والحذاء بتاعه بينور هو والدنيا كلها ضلمة هيشوف كويس المهم يمر الراجل ده وقاعد اللي بيحصل بقى يجس على وجهه ويده ورجليه قاعد يقع هو ماشي على الصراط عشان يرايح الجنة بقى آخر واحد جاي في ناس جوه مستمتعة وده ده آخر واحد هيخش فإيده تقع تخر يد وتعلق يد أنا مش بقول لك بتتعلق بجنزير أو تتعلق ب... ب... لا يا جماعة أو مسامير الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر وتحته النار وفي سكاكين رايحة جاية كلاليب وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار فلا يزال كذلك حتى يخلص المهم طلع وخلص فإذا خلص وقف عليها وبيقول إيه بقى شوفوا يا جماعة شوفوا شوفوا ماذا يفعل الودود مع آخر واحد داخل الجنة شوف المشاعر اللي هتكون جواه بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه يقول الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها أنتم مدركين بيقول إيه؟ بقول أنا خدت اللي محدش خد خده هو مسكين ما يعرفش الناس جوه بتعمل إيه دلوقتي الناس فين فهو متخيل إن الدنيا كلها إيه وقعت وهو إيه اللي عدى لم يعطي أحدا يعني راجل من الذهول نسي الأنبياء ونسي الصحابة ونسي الصالحين ونسي كل حد إن هو ممكن يكون عدى يقول أنا اللي عديت فإيه اللي يحصل فينطلق فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل مكان كده زي عين يغتسل فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم يبدأ كده هو عند المكان ده يشم ريحة الجنة يا أول مرة يشم ريحة الجنة بعد التعب والإرهاق وال... والساهرة أرض المحشر وبعدين يمر على الصراط وقبله الميزان والحساب يا شم ريحة الجنة وشاف الألوان بدأ يشوف ألوان فيرى ما في الجنة من خلل الباب شايف كده من ايه عارف من ايه من بعيد كده شايف من ثقوب الابواب من اللي بعض الحاجات كده ايه اللي يشوف منها فيقول ربي ادخلني الجنة يا سلام ربي ادخلني الجنة وطبعا في رواية ان هو اصلا قبل ما يدخل الجنة ان الله سبحانه وتعالى يقربه من ايه يظهر له شجره يوري له شجره كده فالراجل ده سبحان الله يشوف الشجره من بعيد فيقول له يا ربي ادهنني من هذه الشجره عاوز اعرف هو الاول كان امال ينادي ربنا ويدعو الله انه يخرج من النار طب ما يخرج من النار فيبص كده من بعيد وهو شامم كده ريحه فيلمح كده الجنه يلمح قصدي شجره شجره جميله واول مره بقى يشوف شجر ما الدنيا كانت صعبه خالص فيقول له ربي أدنيني من هذه الجنة فيقول له هتسألني حاجة تانية غيرها فيقول له لا ويقسم بعزة الله أنه لن يسأل الله شيئا غير هذا يا سلام يا سلام والله العظيم الحديث ده يعني الحديث ده لوحده عاوز رمضان كله الحديث ده عاوز انك يعني انك تعيش رمضان بنفسيه الحديث ده ليه بقى لان في في الحديث ده معنى ليه ما احرقوش وادينا ماشي معاكم ازاي ما احرقوش واحنا عدينا 41 دقيقه والله المستعان ربنا يغفر لي المهم بعد ما بيقول تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين يا عم بالراحة أنت ليه كده فلا الأولين ولا الآخرين آه فترفع له شجرة يبدأ يشوف شجرة فيقول إيه أي رب أدنني من هذه الشجرة أنا عاوز أقرب من الشجرة دي فلأستظل بظلها وأشرب من مائها هقرب بقى أول ما هيشرب مية يا جماعة هو شاف الغسلين من بعيد ولا هتعرض ليه الله أعلم بس هو شاف النار بيقول أنا خلاص بعد إذ رأيتها شافها فيقول الله يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها يعني أنا لو اديتها لك أنت تسألني تاني فيقول لا يا رب ويعاهده ألا يسأله غيرها وربه يعذره انت في الدنيا ما بتلاقيش حد يعذرك كتير لكن في الآخرة وربه يعذره ويعذر مين؟ يعذر آخر واحد في القايمة أمال الأول ده هيبقى إيه؟ والأوائل هيكونوا إيه؟ واللي قبل الأخير هيكون إيه؟ واللي قبل الأخير بمية هيكون إيه وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه مش هتقدر تغمض عينك بقى ولا تقفل مشاعرك فيدنيه منها أي أن الرب يدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها شجرة عندها مية والشجرة سبحان الله ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى يبدأ هو قاعد ولسه بيه فيشوف شجرة ينسى الشجرة اللي كان تحتها إيه ده؟ ما الشجرة التانية دي إيه؟ سبحان الله فيقول رب أي رب أدنني أدنني من هذه لأشرب من ماء لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها سبحان الله طب ما أنت عم بتشربها انت عاوز ليه انت عاوز ليه تروح التانية تشرب لا هو تأكد ان ان الشرب الناحية التانية اجمل والظل اجمل وريحة الظل اجمل وريحة الهواء اللي عند الظل اجمل ويقول له ايه لا اسألك غيرها سبحان الله في البداية ما قالوش يا رب لا أسألك غيرها لكن هنا لأن ربنا أخذ عليه العهد فقالها فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهده ألا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأولين يا رب سلام فيقول أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها فيقول له الرب مثل ما قال فيروح عند التالتة بقى إيه اللي يحصل فيسمع أصوات أهل الجنة يا ترى هيكون بيسمع صوتك ولا صوتك يا ترى هيكون شوف انت تبقى في النعيم وفي واحد لسه بره يا عارف شعور الطفل عم يسمع ولاد عمته بيلعبوا في الجنينة أو على السطح فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول أي رب أدخلنيها خلاص هنا مش هيقول لا أسألك غيرها لأن هو كأنه خد باله إن الموضوع أنا ما عنتش هقول مش هسأله غيرها كفاية كده لأن أنا كل شوية بقول وبرجع لكن مش واخدين بالكم من حاجة إن هذا الفتى هذا الرجل ما الذي وجده من ربه حتى يطمع في الكلام معه بهذا السقف العالي من الرجاء إن الله يحب أن يطمع فيه عبد أن يطمع فيه عبده إن عبد إن الخلق يطمعون في كرم الرب سبحان الله فيقول ربي أدخلنيها فيقول يا ابن آدم ما يصيرني منك أنت إيه اللي, إيه اللي يسكتك سبحان الله ايه اللي يخليك تسكت بقى خالص فطبعا الراجل مذهول والسؤال بالنسبة له صعب واحنا بالنسبة لنا صعب يعني السؤال ده لو اتعرض علينا واسأل الله ألا يتعرض لينا ونكون احنا من الأوائل ولا نسمع هذا السؤال لكن لو اتعرض ليك سؤال زي ده في الدنيا ماذا تريد ايه اللي يخليك لو خدته تبقى خدت كل حاجة فالراجل هيرد وهنفاجأ من الرد بتاعه ان الرب سبحانه وتعالى سيكون له إحسان آخر مع هذا الرب فماذا سيتم هذا ما سنعرفه إن شاء الله غدا في رحلة آخر واحد آخر واحد في القايمة ليه إيه وإيه اللي هيتم ليه وبعد ما يستقر في مكانه إيه اللي هيحصل له ده اللي هنعرفه إن شاء الله غدا بإذن الله قولوا قولي هذا